إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد كثيرا ما يأتيني شباب وشيوخ وكهول يقول الواحد منهم أريد أن أصلي فلا أستطيع أريد أن أزكي فلا أستطيع أريد أن أصوم فلا أستطيع فكيف ذلك الآية فيها السبب قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم طب وإذا ما استجابش واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون فالذي يريد أن يصلي ولا يستطيع لم يستجب لله ورسوله في حياته ولذلك عوقب بأن حيل بينه وبين قلبه ليه غريب حاسس بغربة مستمرة السلام النفسي الذي كان يشعر به زمان لا يجده دائما قلق هي دي بقى الحيلولة الحيلولة ما بين القلب وما بين الإنسان إذا ترك الاستجابة لله والرسول ترك الاستجابة معناه اتباع الهوى على طول قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم خلاص يبقى يا استجابة يا هوى والاستجابة لله وللرسول يعني القرآن والسنة يعني الوحي والوحي قرآن وسنة كما أجمع أهل العلم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال لك الذكر قرآن وسن وده إجماع من أهل العلم وأن الله حفظ السنة كما حفظ القرآن فربنا تبارك وتعالى بعدما ذكر الاستجابة لأن حلنا في الاستجابة دي وقفة طويلة لكن أنا أريد أن أصل إلى معنى عام للنداء الثاني للنداء الثالث والثاني طبعا اللي هو قبله الذي حض على طاعة الله ورسوله قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص طيب الآيات مترتبة المعنى مترتب استجب لله ورسوله لا ما استجبش ايه اللي حصل حيل بينه وبين قلبه ايه اللي حصل اتبع هواه ايه اللي حصل عمل منكرات وفسق ظاهر وباطن والكلام ده هو خلاص كده طب اللي بيعمل الفسق الظاهر والمنكرات لو ما ضربتش على ايده هتروح انت معاه شوف الايات كلها مترتبه اتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا اي الذين حيل بينهم وبين قلوبهم فصاروا من الظالمين فلما حيل بينه وبين قلبه وصار من الظالمين استمر بقى المناكير والفواحش والكلام ده فبدا يجهر بالكلام ده في الشوارع ودي أكبر مصيبة ابتلينا بها البنك العام ونقص السيولة والحرامية اللي بياخدوا المليارات من البنوك ويهربوا بضمان ميدان التحرير وميدان الإسماعيلية والكلام ده وخذلك كل ده سببه إيه سببه إن في فسق ظاهر والجماهير بتمر وكل واحد يقول وأنا مالي انا ما بقولكش ادخل خناقه كل ما تلاقي منكر ادخل خناقه فيه لكن عايزك تنكر بحسب الدرجات الثلاثه التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم واجابها على المسلمين من راى منكم منكرا فليغيره بيده طب ما انتش قادر فبلسانه ما انتش قادر فبقلبه طيب التغيير بالقلب قال لك يا أخي لو إن في شارع مثلا كله راقصات وكازينوهات والكلام ده هو ما تروحش منه روح من شارع تاني أهو ده بقى استجابة لإنكار القلب ما أناش طايع أشوف المناكير دي مش قادر أشوف كازينو الليل والنهار والكلام ده فأعمل إيه بدل ما أروح من الشارع ده أقوم رايح من شارع تاني استجابة لإيه استجابة لإنكار القلب دي حتة بقى ما ما يحلهاش غيرك لا ما بقولكش ادخل خناق وإلا الله عز وجل قد يعذب العامة بعمل الخاصة والآية دي دليل على كده اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أي تتجاوز الظالم وتأخذ الصالح والطالح واخد بالك يبقى ربنا سبحانه وتعالى عاقب الكل بالذين ظلموا وده عقوبة العامة بعمل الخاص وفي برضه حديث مشهور يمكن أكثركم يعرفه حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه اللي هو يوشع بن نون قال لا يتبعني أحد ثلاثة نفر أنا طالع عشان يقاتل الجبارين الجبارين دول عماليق وهم كانوا يعني أقزام فعلشان خاطر واحد عملاق قد كده وواحد يا دوبك وصل لحد ركبته عشان اللي, اللي لحد ركبته ده يغلبه ده عايز ايه عايز قلب اسد لان القوة اساسا في القلب مش في الجارح واخد بالك قال احنا هنستبعد اسباب الوهن ايه اسباب الوهن قال لك ان يكون لك مراد في الدنيا انت وانت رايح تقاتل لازم تودع اولادك وتبص على بيتك بصة اخيرة وتبص على الشجرة اللي قدام بيتك بصة اخيرة عشان مش هتشوفها تاني خلاص انت رايح بهذا الاعتقاد لان دي المسلم ربنا خلقه كده قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين يا النصر يا الشهادة المسلم يقول يبقى سيدك يموت حاجة من الاثنين يبقى انا سيدك وابقى انا سيد الدنيا دي كلها وانا اللي بحكم وانا اللي مهيمن يموت احسن باطن الارض خير لي من ان اكون عبدا ذليلا للكفر ادي معنى قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين فاحنا لازم نستبعد اسباب الوهن كل سبب يضعف القلب نبعده علشان خاطر ننتصر على الجبارين فذكر ثلاثة أسباب لا على سبيل الحصر ولكن بأقوى الأسباب المضعفة للقلب أي رجل عقد على امرأة ولسه عايز يتجوز يدخل بها يعني ده ما يجيش مش عايز ده يقعد جنب مراته خلاص واي واحد تاني رفع الجدر ولسه هيرمي السقف ويبني العماره والبيت ده برضه ايه ده ما يجنيش مش عايز واي رجل له خليفات خليفات اللي هي النعوج والغنم والكلام ده خليفات يعني بطونها مليانه بالغنم وينتظر نتاج الغنم ده يبقى لا يتبعني ليه استبعد أسباب الوهن احنا لو عندنا 100 راجل زي الصحابة ما كانش اليهود عملوا فينا اللي حصل ده اللي حصل ده ذل بكل المقاييس ده ربنا سبحانه بيقول وإن جنحوا للسلم فاجنح طب إن هم جنحوا للحرب أقول أنا لابد من الخيار السلمي خيار ايه اللي بتكلموا عليه خيار السلمي هو مش عايز خيار خلاص يبقى ياكل مش وبئس المصير نأدبه لكن ما يجيش هو يعلن الحرب ويضرب ليل نهار ما بيهددش بالبؤ ده بيضرب ليل نهار وانا اقول لابد من السلام والخيار السلمي اي بني ادم عنده ربع عقل يعرف ان ده ضعف وتخاذل وتهاون مش حكمه وصلنا إلى الزمان الذي جعلنا فيه, جعلنا فيه الضعف حكمة والجبن روية بقى الضعف بنقول إنه حكمة لا أنا مش متهور أنا لازم أنا كل قراراتي أبقى حكيم في اتخاذ القرارات وهم بيضربوا ليل نهار لا ربنا عز وجل قال وإن جنحوا هو لم يجنح للسلم إنما جنح للذخائر فما ينفعش إن أنا أقول أصل الذين جربوا لم يجربوا الحرب لم يعرفوا ويلاتها لا والله ده احنا عارفين ويلات الحرب أنها تذر, تذر الديار بلاقع وبتيتم الولاد وترمل النساء لكن المضطر يركب أسنة الرماح واحد رافض رفض قاطع لأي تفاهم أنا فهم أنا موت أحسن عشان الأجيال التي تأتي بعد ذلك لا يتهموننا بالخيان وإن احنا فرطنا وبدلنا من أعظم أسباب الوهن إن احنا نحينا الدين جانبا وجعلنا المسألة كلها مسألة أرض بنفاوض على الأرض أرض إيه متى كان للأرض قيمة في نظر الإسلام إلا أن يقام عليها حكم الله ورسوله مكة اللي هي أفضل بلد على وجه الأرض كانت يوما ما دار كفر اسمها كده دار كفر برغم أنها كانت أحب البلاد إلى الله الأرض لا تقدس إلا إذا قدسها الله ورسوله لكن أي أرض غير كده مش محترمة أرض بتسكن عليها لما واحد يجي يهاجمك أنت بتدافع عن مالك وعن عرضك خلاص وتموت تموت شهيد لكن لا نقاتل نقول بنقاتل عشان الأرض وعشان حفنة الأرض اليهود يقاتلوننا مش بالأرض فقط اليهود يقاتلوننا بالتوراة بالتوراة وكل رؤساء الوزراء على اختلاف أسمائهم واختلاف انتماءاتهم الحزبية متفقون على تعظيم التوراة وتقديسها وإن الواحد منهم إذا أراد أن يقرأ نصا من التوراة في الكنيسة يقوم مطلع الطاقية السوداء اللي زي قلبه وقوم حاططها على راسه عشان يقرأ نص ولا نصين في التوراة ويوم السبت ما يركبش ويمشي زي ما حصل لبيجن يوم ما قتل السادات عندنا ماشى من فندق سونيستا في مصر اللي في مدينة نصر لحد المنصة على رجله وكلف البلد تكاليف باهظة وإجراءات أمن مشددة وبهدلنا آخر بهدلة طيب عشان خاطر ظروف البلد لم الدور ها لا لأن التوراة بتنهاه وانتوا كلكم في داهية والتوراة هي المقدمة عشان كده غلبونا عشان كده غلبونا وهم ليسوا أجرأ منا جنانا ده هم جبناء قال الله عز وجل فيهم ولا تجدنهم أحرص الناس على حياه حياة منزوعة الألف واللام مش أحرص الناس على الحياة لا على حياة يعني على أي حياة إن شاء الله حتى تشغلوا جحش تركبه وتحمل عليه الردم يقول لك أنا موافق يا بيه بس تعيش هم اليهود كده اليهود كده ما تطولوا علينا إلا أنهم لا رأوا منا الجبن مسلمون أجرأوا الناس قلوبا شوف اللي بيستخدموا الصواريخ وهم بيحاربون بالحجارة بالحجارة لكن الحجر لما يخرج من ساعد رجل يدفعه قلب مؤمن غير واحد في ايده صاروخ وهو جبان هذا النبي الكريم يوشع بن نون استبعد اسباب الوهن في الجيش وخرج يقاتل جبارين يوم الجمعة كما في مستدرك الحاكم وظل يقاتل وظفر برغم انهم كانوا اقل من الجبارين عشان كده شوف الآية ربنا سبحانه وتعالى لما أمر بقى ألا تولي الأدبار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير قال إيه بعديها قال فلم تقتلوه ولكن الله قتلهم شوف بقى الآية دي جت بعد الآية اللي قبلها ليه صح هو الواحد له اثنين خلاص لكن افترض المسلم وضع في موضع المسلمين في يوم بدر او في مؤتة مؤتة كانوا 3000 في مقابل 200 ألف خلاص وانت وضعت في موضع الحرب تعمل ايه قال الله عز وجل لا تولهم الأدبار لأنني أنا الذي أقتل وليس أنت عرفت ازاي يبقى اذا الايه دي لما جت بعد النهي عن التولي, تولي الادبار عايز يقول لك صح وان كان انت ليك اتنين لكن اثبت ولا تفر ولا تولي الادبار لان النصر من عند الله سبحانه وتعالى وهو الذي يقتل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت أي ما قتلت لما رميت وسددت السهم إليه ولكن الله هو الذي قتل على الحقيقة وده مش معناه يا جماعة ان السبب لا تأثير له زي ما فهم بعض الغالطين لا يقول لك طالما المسألة كلها ربنا هو اللي بيسا... هو ربنا هو اللي بيصيب طب ما انا اقعد ولا ارمي ولا اعمل حاجة وهو هيصيب برضه اذا كان قدر ذلك بنقول ان الله عز وجل جعل السبب جزءا من القدر وبسبب اغفال هذه المسألة يقول الواحد منهم كما كان أهل الجاهلية يقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتل يقول لك لو ما كانش خرج ما كانش العربية ضربته لو ما كانش خرج ما كانش الجدار وقع عليه لا ده كان لازم يخرج ما فيش حاجة اسمها ما كانش خرج دي ليه لأن السبب جزء من القدر فأنت لما تفصل بقى السبب عن القدر يرد عليك الإشكال اللي عند كل الناس أنا قلت له اقعد لو كان قاعد ما كانش مات لا ده كان لازم يخرج عشان يموت خلاص كده يبقى السبب جزء من القدر كما في حديث أبي خزام اللي وراء أبو داود قال يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها وأدوية نتداوى بها أترد من قدر الله شيئا يعني جاله غيبوبة سكر قاموا مدين له جلوكوز فشرب حاجة حلوة فمثلا جاله بقى هبوط في القلب هبوط ادينا له دواء هل بقى لو ما كناش جينا وادينا له الحقنه دي كان مات لا ده كان لازم انت تيجي عشان ما يموتش خلاص النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه بقى لما قال له ارايت ادويه نتداوى بها ورقا نسترقيها اترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله خلاص هي من قدر الله يبقى السبب جزء من الايه جزء من القدر واخد بالك فهؤلاء ال ال ال أتباع النبي يوشع بن نون خرجوا وقد استبعد النبي القائد أسباب الوهن في الجيش وهم معتمدون على أن الله عز وجل هو الذي يقتل وهو الذي يرمي على الحقيقة أنت بس تسدد السهم هو اللي يموت والدليل على ذلك أن ممكن اثنين يأكلوا دواء يأكلوا أكل مسموم واحد يموت وواحد ما يموتش ولو كان للسبب لابد أن يكون مؤثرا بذاته لمات من تعاطاه